الجنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أحبتي في الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وفضله وتوفيقه وفتاوى الرحمة يسعدنا أن نتواصل معكم أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة نتلقى اتصال الأخت إيمان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف حالك يا إيمان الحمد لله اتفضلي يا بنتي
عمو احنا اليوم اخذنا درس بالمدرسة والمعلمة حكت لنا ما من سبع مائة بعيرة
ال- المعلمة حكت لكم درس ايش واضح ان آه، بنتنا ايمان قطع عنها الاتصال فان شاء الله تتواصل معنا مرة اخرى معنا اتصال السلام عليكم طب حتى تأتينا الاتصالات آه، نجيب عن بعض الأسئلة من الرسائل القصيرة التي بين أيدينا سائلة تقول هل يجوز خلع النقاب أمام زوج أختي هل يجوز لامرأة منتقبة أن تظهر بوجهها أمام زوج أختها طبعا لابد أن نعلم أن آه، الظهور بالوجه وبالعورة البسيطة تكون أمام المحارم والمحارم معرو- معروفون على سبيل الحصر وليس من بين المحارم زوج الأخت زوج الأخت هو زوج أخت لكن بالنسبة لك رجل أجنبي واحد يقول لي أصل ربنا نص في الآية المحارم على عدم الجمع بين الأختين نقول نعم الحرمة هنا حرمة جمع حرمة جمع وليس حرمة حقيقية مؤبدة بمعنى أن الرجل قد يطلق المرأة ثم يتزوج من أختها قد تموت أختها أو قد تموت زوجته فيتزوج بعد ذلك من أختها إذا ما فيش حرمة نع- نحن نعني بالمحارم المحرمات من النساء على الرجال حرمة مؤبدة لا يجوز له بحال من الأحوال أن يتزوج منهن هؤلاء إيه، من الرجال يجوز للمرأة أن تسافر معهم وأن تظهر ب- بوجهها وبزينتها الظاهرة البسيطة في البيت أمامهم لأنهم محارمها الذين يقومون على رعايتها وحفظها وصيانتها ويسيئهم أي إساءة, إساءة تنالها وهؤلاء إما محرمات بالنسب إما الحرمة بسبب النسب يعني القرابة وإما بسبب المصاهرة وإما بسبب الرضاع والله أعلم إذا لا يجوز المرأة أن تخلع نقابها المنتقبة ولا يجوز المرأة أن تخلع حجابها أمام زوج الأخت لأن زوج الأخت ليس من المحارم والله أعلم أم وليد السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا أم وليد وطي التلفزيون وطي صوت التلفزيون
حاضر ازي حضرتك يا شيخ الحمد لله رب العالمين كل اتفضلي عام وانت طيب ونسال الله العظيم ربنا يرحمنا اهل الجنه جميعا اهل الجنه يا رب ربنا يبارك فيك ويرزقنا واياك الجنه اللهم امين يا رب بقول لحضرتك آه، يجوز الطلاق آه، بتوكيل الطلاق بتوكيل مع ان هو في في القاهره يعني بس هو مش يعني زي ما تقول مكسوف يواجه وشه فبعت توكيل مع امه ان هو يطلقها يعني مع قدام اهلها نعم نعم يجوز يجوز يجوز الطلاق بالتوكيل ويجوز الطلاق غيابيا آه، ليس مع شرط ان هو ما قالهاش يعني انت طالق ليس هو كده في شرط.
الشرع يجوز ليس شرطا حضور الزوجة لكن كونه عمل توكيل مسجل آه، لدى المأذون أو المأذون يثق في هذا التوكيل يقول فيه الوكيل أنا موكل عن فلان في طلاق امرأته فهذا جائز شرعا ك- جائز يعني ان شاء نعم.
الله جائز شرعا نعم طب انا حضرتك يا شيخ عايز نمره التليفون بتاعتك الخاصه معلش في امور عايز اكلمك فيها يعني ال- نمرة التليفون الخاصة ممكن حضرتك تاخديها من ال- من من الغرفة من الكنترول وإن شاء طيب.
الله نتواصل إن شاء الله معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله انتصار السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا أختي أنا أنا يا شيخ سما أنا بحبك في الله طبعا وبحب قناة الرحمة ربنا يكرمك يا بنتي وأنا بس ما- صلاة العشاء أنا يعني أخرتها ثلاث مرات
أخرتيها لحد الساعة كام؟
يعني بيقولوا لغاية الساعة 12 ما تصليش العشاء يعني كده يبقى قيام الليل آه يعني طب أصلهم إزاي يعني؟
لا العشاء ما تتأخرش لنصف ال- ال- ال- لأكتر من نصف ما الليل أنا كنت في المعهد الديني لا المضطر ده حاجة تانية المضطر راجع متأخر و- ومش عارف يصلي خارج البيت له ظرف آخر لكن الأصل نحن لا نؤخرها باختيارنا أقصى وقت نؤخر فيها صلاة العشاء إلى نصف الليل نصف الليل ونصف الليل مش دايما الساعة 12 يعني نصف الليل احنا بنقسم الليل ما بين المغرب والفجر ونقسم على اتنين يدين نص الليل آه، قد يكون الساعة 11 قد يكون الساعة 11 ونص هذا هو منتصف الليل إذا أخرت بعذر زي نوم او نسيان او عدم قدرة او نحو هذا لان انا انا لا ارى ان وجود المرأة خارج البيت عدم قدرة على الصلاة ممكن تصلي باي صورة من الصور وتبحث عن الوسيلة خاصة اذا كان خروجها يتكرر وانا لا ادري كيف يعني يكون المعهد الازهري يؤخر الفتاة لهذا التوقيت هذه مسألة محتاجة آه، محتاجة نظر لكن عموما إذا صليت العشاء حتى نصف الليل فقد صليت في وقتها إن شاء الله ونسأل الله القبول بعد ذلك آه، ندخل في خلاف العلماء هل هي قضاء أم أداء معنا اتصال السلام عليكم الأخت فاطمة السلام عليكم
الو فاطمة السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ اسالك سؤال اتفضلي انا ليا خالتي يعني معاها ثلاث بنات الو نعم نعم سامعك ممكن تدعي يا شيخ ان يرزقها بالولد الصالح ربنا يرزق- ما هي عندها ولد صالح عندها ثلاث أولاد ثلاث اولاد بنات ما هو ال- ما هو البنات اولاد خدي بالك ولد يعني ذكر او انثى خدي بالك فربنا بس رزقها هي- بالولد هي نفسها- نفسها ربنا آه يرزقها ربنا يرزقها ولد بابن صالح.
ربنا يرزقها بابن صالح مع الاولاد مع البنات الصالحات ان شاء امين يا الله رب العالمين شكرا عندك سؤال الله يخليك يا شيخ بارك الله فيك يعني طبعا حبيت ابين هذه المسألة ان احنا في عرفنا السائد في مصر واظن في كثير من الدول العربية بنطلق كلمة الولد ونريد بها الذكر والحقيقة هذا غير صحيح لا لغة ولا شرعا يقول ربنا تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فأولادنا يكونون ذكورا وإناثا ناخد بالنا وربنا لما فرق بين الذكور والإناث قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء البنين أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما يبقى كل دول أولاد الولد اسم ينطبق على البنت وعلى الابن يقال له بل وعلى الحفيد والحفيدة ابن الابن وبنت الابن يقال له ولد الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن بن علي وقد حمله وهو على المنبر قال ابني هذا سيد معلوم أنه ليس ابنا صلبيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو الحسن بن علي بن أبي طالب لكنه ابن بنت ال- الحبيب فصار ابنا له من هذا المعنى وهذا معنى شرعي ومعنى لغوي صحيح فالأخت عندها ثلاث بنات ربنا يرزقها بالابن الصالح مع البنات الصالحات بإذنه تبارك وتعالى عبد الفتاح السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ جمال اتفضل يا أخ عبد الفتاح بارك بارك الله الله فيك.
فيك سؤال يا شيخ جمال اتفضل انا كنت مقدم على الحج وما وفقنيش ربنا السنة دي نعم وفي قرشين حطيتهم في البنك نعم إيه، ما يعني وبعدين ليا بنت واخده قرض من البنك فاللي اللي هيطلع من دول هسدده في القرض بتاعها ينفع يعني هتاخد الفوايد بتاعتك ايوه تسد لها ال- الفوايد بتاعتها ولا ايه لا ال ال ال ال الارباح اللي هتطلع من ال من الفلوس تسد لها هسدد القرض بهم- اللي عليها هسدد لهم ارباح طبعاً.
هي في طبعاً.
نفس- في نفس البنك طبعا اذا كان البنك ربوي يعني بنك لا يتعامل بمقتضى الشريعة الاسلامية ينبغي ان نعلم ان هذه الفوائد حرام شرعا وهذا ما نفتي به وندين لله عز وجل به ولهذا لا ينبغي لواضع المال ان يضعه حتى لو كان هيرجع البنك نفسه حتى ما هو احنا بدل معاملة واحدة ربوية عملنا معاملتين معاملة لك ومعاملة لبنت حضرتك مش كده فالمسألة هنا لا ده المسألة هنا ربا على ربا ان كان أيوه.
البنك ربوي عشان كده انا نصيحتي لك آه، ان انت آه، يعني ان كنت تريد ان تساعد ابنتك ساعدها في التخلص من هذا من هذا القرض الربوي وحاول انت تضع اموالك في بنك من البنوك الاسلامية تاخد ان شاء الله ارباح حلال باذن الله تعالى معانا اتصال
عليكم أم إسلام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم في عرائات وبارك الله فيك يا أم إسلام لي سؤالين بعد آه، إذنك اتفضلي ال- الأول أنا عملت مرتين ال- الحجر عند القبر ع- قبر أخي وقبر أمي عشان آه، يعني علامة عشان أعرف القبر عملت آه، على رخام وكتبت الاسم يعني فمرتين عملت ما حكم هذا؟
نعم.
سؤال الثاني لو سمحت لو أنا عندي شيء أنا موظفة عندي آم، يعني شؤون آم، مسائل يعني و- آه، أسافر إلى العاصمة 350 كيلومتر وعندي ابني ساكن في العاصمة هل آه، إذا سافرت يعني هل يجوز أسافر وحدي في الحافلة أو لا يجوز لا نعم.
يجوز شكرا جزيلا بارك الله فيك يا أم إسلام أم إسلام سألت عن الكتابة على القبر لتمييز قبر أمها من قبر أخيها طبعا الكتابة على القبر ليست من هدي سلف الأمة وإنما هي من الأمور المحدثة والمبتدعة آه، يرفعون القبور ويكتبون عليها ويجصصونها إلى آخر هذه الأشياء التي عمت بها البلوى وهي في الحقيقة ليست من السنة تستطيع المرأة أن تعلم قبر أخيها من قبر أمها بأي علامة لكن ال- الكتابة حتى فيها نوع من أنواع المباهاة آه، هنا يرقد فلان الفلاني غفر الله له ورحمه الله وغير ذلك من العبارات التي اعتاد الناس عليها وضع اللافتات الرخامية آه، كما قلت ان هذا كله هذا كله مما كرهه اهل العلم وهو وهي كلفة لا مقابل لها الا التباهي بالقبور ولو تصدقنا بهذا المال على روح المتوفى لكان انفع له وكان خيرا له فأنا أقول هذا مكروه كراهية التحريم يا أم إسلام أما قضية أن تسافري مسيرة 200 كيلو أو 250 كيلو أو 300 كيلو آه، صحيح داخل البلد التي أنت منها لم تخرجي خارج حدود البلد لكن هذا سفر هذا سفر تقصر فيه الصلاة هذا سفر يجوز للصائم فيه أن يفطر وكذلك الأصل فيه أن المرأة لا تسافر إلا بمحرم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم إيه إيه الإمام الشافعي رحمه الله آه، أعطانا فتوى الرفقة الآمنة لأنه نظر في علة المحرم فقال إن العلة من المحرم إن المحرم يرعى المرأة يصونها في أثناء السفر يعني المرأة من من كرامتها كرامتها عندنا وكرامتها عند الله عز وجل صانها الله بشرعه صانها الله سبحانه وتعالى بأوامره ونواهيه من هذه الصيانة أنها لا تسافر وحدها مش لأنها ناقصة ولا لأنها ضعيفة ولا لأنها عاجزة ولا لأن عليها قيود ونقيد حريتها ولكن ده القيد هذا قيد تشريفي نقول لها سافري بواحد من ألصق الناس بيكي بمحرم من محارمك يعني بابنك بأخيكي بأبيكي بزوجك الزوج ما هوش محرم لكن زوج زوج يعني عقد الزوجية أحله وأحل الزوجة له فالشاهد هنا ان الغرض هو الحماية والصيانة ان كثير من الناس بينظروا النظرة الاخرى النظرة التشاؤمية ما هذه القيود على المرأة المرأة صنو الرجل الله سبحانه وتعالى اعطى المرأة من الحقوق ما اعطى الرجل إيه ما هذا نقول لهم لا يا اخواني الذي قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها محرم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا ليس لست انا ولا فقيه من الفقهاء والذي قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هو الله ليس أنا ولا أحد ولا حتى رسول الله هو الله عز وجل قالها في كتابه والقضايا هنا لو أردت أن تفهم وأن تعرف الحكم وأن تقف على العلل فهذا يحتاج منك إلى قدر من التعلم لكن لا تنكر هكذا الأمور وتنكر ما تعرف وما لا تعرف وتنكر على الله عز وجل أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن المرأة إذا احتاجت إلى السفر وكانت هناك حاجة أو ضرورة تستدعي هذا وكانت المفسدة في عدم السفر أعظم من المفسدة في السفر فهنا يجتهد الفقيه وقد يقول لها سافري في رفقة آمنة سافري في حافلة آمنة لكن الاجتهاد الفقهي لا يعدمنا احترام النص لأن هو الاجتهاد انزال النص على الحالة انزال الحكم على حالة ما في ظرف ما هذا هو الاجتهاد ففي هذه المسألة أنا أقول لأم إسلام بارك الله فيك يا أم إسلام هذا سفر تقصر فيه الصلاة ويحل ويجوز للصائم أن يفطر فيه فكذلك لا تسافري إلا ومعك أحد المحارم رعاية وصيانة لك بشرع الله عز وجل والله أعلم الأخ محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخ جمال بارك الله فيك يا أخو ازي حضرتك الله يبارك فيك هنرزق إن شاء الله ببنت ربنا يبارك لك نسميها والدتها عايزة تسميها ملك هل اسم ملك ده حرام ولا أنا لا أرى فيه حرمة لا نعم.
أرى أنا لا أرى فيه حرمة أيوة لكنني يعني أرى أن هناك من الأسماء المعتبرة ما هو أولى منه واخد بالك لكن أنا لا أرى فيه حرمة لأن احنا قلنا ملك ومفرد ملائكة أيوة والملائكة جنس آه، نوراني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ليسوا بشرا أيوة وليسوا ف- ف- الأجناس العقيلة كما كنت بقول في الدرس امبارح الأجناس العقيلة ثلاثة الملائكة والإنس والجن ودي الأجناس لها محل التكليف أيوة ومحل التشريف آه، لكن آه، كلمة ملك بتأتي بتقال على سبيل المجاز لما نقول فلان ده ملاك نعني أنه إيه صافي القلب حسن الخلق أو نحو هذا فهذه تقال كما يقال فلان أسد نعني به القوة والجرأة والشجاعة والنجدة آه، هذا في اللغة في مجازات اللغة جائز لكن عند التسمية أنا لا يعني أحب آه، الإحداث دائما والابتداع في التسميات وإن كان هذا هوى بشري موجود عند كثير من الناس لكن أنا أيضا لا أقف أمام الناس في رغباتهم وأهوائهم طالما أنها لا تخالف آه، مقطوعا به من أيوة.
الشرع فأنا آه، لا أرى أرى أنه لا بأس به لكن في أسماء أمهات المؤمنين وأسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل وأفضل والله أعلم أبو أنس السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عم الشيخ ازي حضرتك بارك الله فيك الله يبارك لك يا عم الشيخ لو سمحت في عندنا في السعودية آه، ما نجددش الإقامة إلا بتأمين تأمين صحي إجباري نعم فدلوقتي أنا لو كشفت بالتأمين ده وعديت يعني مثلا الفلوس اللي أنا دفعتها في التأمين فهل دي فيها حرمانية ولا فيها إيه؟
يعني ايه عديت الفلوس يعني أنا بع- بعمل تأمين مثلا ب 1000 ريال ايوه وممكن أنا أروح أكشف ب 2000 3 كده فكده حكمه إيه؟
يعني المبلغ اللي بتدفعه ده رسوم ولا ايه رسوم لا ده رسوم تأمين 1000 ريال اه ده تأمين يعني فرضا 1000 بدفع 1000 ريال تأمين أيوة.
وصحي ده إجباري ماشي وبعدين أ- انا دلوقتي اروح المستشفى مثلا صرفت اكتر من 1000 ريال فهل اصرف ال 1000 ريال بتاعي ولا عادي اي مبلغ عادي يعني انا رحت المستشفى اه كتبت- يعني انت رحت مستشفى واحتجت العلاج اه والعلاج ده عدى ال 1000 ريال هل ده والعلاج في- تتجاوز الألف ال- مش القوانين هناك واللوائح بتسمح لك انك تستعرض تستعيد هذا المال اه، ولازم بموافقتهم ولو عملت حاجه بيوافقوا عليها عادي مفيش مشكله طيب يعني إذا كان أنت بتدفع مبلغ تأمين صحي بتشارك في عملية التأمين الصحي عشان لو لو احتجت للعلاج تعالج مش كده؟
اه مش أنا فهمت كده صحيح؟
ايوه ايوه يبقى في الحالة دي لما هتحتاج العلاج تاخد علاج ب 1000 ب 2000 ب 10 ب 5 مش هتاخد علاج خالص كل هذا جائز إن شاء الله ماشي.
يعني افرض ربنا اداك الصحة والعافية وما رحتش المستشفى خالص وما احتجتهمش خالص انت خلاص شاركت في التأمين التكافلي التأمين الصحي ده يا اخوانا تأمين تكافلي تأمين تعاوني لا شيء فيه ابدا حلال ولا شيء فيه والله اعلم الاخت مروة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من فضلك يا شيخنا أنا كنت اتجوزت واحد بدون رضا أهله وفضلوا غضبانين عليه كتير ففي شيخ يقول إن هو طلقني ويعمل بسيمة طلاق وبس كده الطلاق ما, ما يبقاش وقع بس هما يبقوا فاهمين إن احنا اتطلقنا
لا مفيش حاجة اسمها طلاق مش واقع طلاق يبقى واقع يعني المأذون قال لنا احنا هنعمل القسيمة بس ما فيش طلاق لا هو هيرمي مين ولا أنا المأذون لا هعترض ولا- يفتي المأذون يوثق ولا يفتي يعني ال- كده ال- لو حصل ده- الطلاق خدي بالك يا بنتي الطلاق يقع باللفظ ويقع يقع بإيه بالكتابة خدي بالك ويقع بالكتابة في حضور الزوجة وفي عدم حضورها ناخد آه.
بالنا من الكلام ده كله فالقسيمة الموثقة اللي هيمضي عليها الزوج والمأذون يوثقها مش آه.
هتبقى كتابة هتبقى كتاب كتابة وهتمضي عليها حضرتك وهيمضي عليها هو لا قال لي انت مش هتمضي مش مهم حضرتك تمضي هيمضي عليها هو كزوج اه يبقى طلاق ولا مش طلاق قولا واحدا لان ما طلاق فيش نية الطلاق ما فيش حاجة اسمها نية يعني أنا عايز أقول لك أقول لك حاجة اتفضل.
نية الطلاق نبحث عنها لما تكون اللفظة تحتمل الطلاق ولا تحتمل الطلاق اه نقول له نيتك إيه يعني بيطلق مراته قال لها أنت حرة خدي بالك أنت حرة دي يا رب يقصد بها الطلاق ولا ما يقصدش بها الطلاق نسأله أنت نيتك إيه اه لكن بيقولها أنت طالق أسأله في نيته إيه بقى ما هو واضحة اهي.
اه لكن بما انه يروح للمأذون ويكتب آه، قسيمة ده ويبرد تحايل ده تحايل تحايل لا يمنع وقوع الطلاق حتى لو كان لا يقصد ايقاع الطلاق يبقى ده اسمه طلاق الهازل طب وهو لو رفض طلاق وثلاث يبقى هو كده جدهن بيعق جد أهله.
وهزهن جد
اه واضح يا بنتي هو- طب هو لو رفض الطلاق يبقى كده هو بيعيق اهله دي مسألة ترجع له بقى مع اهله لا شرعا هو كده يبقى عقل لا اهله يعني دي دي مسألة لا يفتى فيها على الهواء بهذه الصورة المسألة ينظر فيها هل هذا الزواج لا يحقق له المصالح يحقق مفاسد وجهة نظر أهله إيه دي مسائل فيها خصوصيات شوية لكن إذا إذا يعني رفض طاعة أم- أمر أبيه وأمه في طلاق امرأته التي لا غبار عليها التي لا شيء فيها لا لا يعتبر هذا آه، حرام شرعا وإن كان آه، تفصيل المسألة في الفتوى قد نقول لإنسان طلق امرأتك للحفاظ على برك لأبيك وفي قصة مشهورة معروفة لفقيه من فقهاء المسلمين أظن في زمن التابعين أتاه رجل يقول له إن أبي أو قال إن أمي تأمرني بطلاق امرأتي فقال له إن لم تكن عصيت لها أمرا قط فطلق امرأتك أما إن كنت عصيتها قبلا ولو مرة واحدة فلا تطلق امرأتك يعني جاي يقول له أن امرأتي ما فيش عليها أي غبار امرأة مستقيمة بس أمي بتقول لي طلقها فقال له إذا كنت أنت بار بأمك لدرجة أنك عمرك ما قلت لها لا في أي حاجة ما تقول لهاش لا أما إن كنت مرة مرة كده قلت لها لا ولا حاجة يبقى راعي حق الزوجة التي لا شيء عليها ولا غبار عليها دي فتاوى بيراعى فيها الأحوال وبيراعى فيها الظروف جزاك الله لكن خير.
الأصل يا- يا بنتي إن ال- الزواج ده ميثاق غليظ والطلاق بغيض إلى الله عز وجل لا نلجأ إليه إلا في حالات ضرورية أو حالات خاصة نحتاج إليه والله أعلم جزاك الله خيرا بارك الله فيك يا بنتي أم نعمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي حضرتك يا جمال بارك الله فيكي الله يبارك فيك يا رب ويديك الصحة والعافية ربنا يبارك فيك اتفضلي يا أقول لحضرتك حاجة والله آه، أنا بفضل الله يعني أنا الحمد لله يعني أنا موضع الصلاة يعني قبل الميعاد أنا بكون متوضية ومستنية الحمد الميعاد لله الحمد لله من فضل الله زادك الله فأنا ب- حرصاً.
ب- يعني بكون انا مثلا لضروره خالص بكون خارج البيت لاي مصلحه بقضيها باجي مثلا فاتني العصر او ظهر او مغرب فانا بخليه ل- ل- للميعاد بتاع بكره مثلا ان شاء الله بصليه معاه هل في الحاله دي اصلي الوقت بتاع اليوم الاول ولا اصلي اللي فايتني الاول لا الاول يا ام نعمه ما ينفعش اجل الفرض لتاني يوم ما ينفعش قولا واحدا اه لازم اصليه في نفس اليوم ما نمشي الا وانا مصلي اللي عليا طب ينفع مثلا لو انا لو خ- العصر خليكي معايا بس اتفضل ده فرض النهارده ما ينفعش اخليه لبكره الأو... اول حاجه لازم اصليه في وقته اه ماشي ما يفوتنيش الا في حالتين اتنين حاله ان انا سهى عليا او نمت واخده بالك يا ام نعمه يا سهى عليا ودخل عليا الوقت زي ما يحصل كده في اوقات الشتاء والخريف بيحدث ان النهار يقصر ايوه والوقت ي- يسرقني الوقت يسرقني انت بتقولي انا بصلي في اول وقت على طول بس ساعات ببقى خارج البيت بيسهى عليا بكون مثلا في سوق اول ما ارجع اول ما ارجع اول حاجه اعملها اصليه اه اصليه هو يع- يعني ممكن بيكون مغرب و... وعصر و... واحنا كده ب... والعشاء كمان والعشاء اتدانت اصلي العصر الاول واصلي المغرب ده اذا سهى عليا يا ام نعمه ايوه ما بقاش مفرطه ومضيعاه وانا عارفه اني بضيعه والله انا بكون في السوق ومفيش مكان اصلي فيه ولا مكان امين ما هو أنا برضه يا ام عندي نعمه بنات يا ام بجهزها.
نعمه يا ام نعمه ارتب اموري في الخروج على التوقيتات التي لا تضيع فيها الفرائض واخده بالك يعني اذا ضاع مني الم... خرجت المره دي وضاع مني المغرب ايوه او ضاع مني العصر تاني مره ما ما- ما ما اخرجش في نفس الموعد وانا والله عارف ده انه هو- هيضيع بي... والله والله ما... ما يعلم الله انا ربنا يبارك فيكي انا انا, أنا انا في مكان وبيبقى مكان ده يعتبر انا عارف يا اختي بارك الله فيكي بس انا ايه بحط المحاذير من الاول اه والله انا على اخر جهدي بقى اه بحافظ ربنا على يبارك الوقت.
فيك يبقى لازم اصلي فرض اليوم في يومه اذا فاتني الوقت كله وخرج الوقت اصليه برضه ما, أخ... ما اجلوش لتاني يوم يعني اجيبها بالترتيب برضه اه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة افرضي الواحد خد له نومه تعسيله ثلاث اربع ساعات خمس ساعات ما صلاش المغرب ولا ما صلاش العصر والمغرب مثلا ما انك أيوة.
ما هي كراهيه النوم طبعا بعد العصر افرضي كده اول ما يقوم من النوم يتوضا ويصلي جزاك الله خير.
بالترتيب.
طب بعد اذن حضرتك ممكن آه، التليفون بتاع حضرتك سؤال.
ان شاء ان شاء الله بس هو تليفوني صعب شويه لكن ان شاء الله موجود في الكنترول ونتواصل ان شاء الله يبقى من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها مش هبقى تذكرت وعارف انني فرطت في وقتها وقلت بكره ان شاء الله اصليها بكره ان شاء الله يمكن اموت يمكن معيش لبكره لكن أص- اصليها الان اصليها الان في الوقت الذي تذكرت فيه ان الصلاة قد فاتتني أصليها على الفور من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك أو كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم معنا اتصال أم محمد السلام عليكم وعليك سارك يا تبزح استاذ فضيلتك بارك الله فيك آه، معلش حضرتك انا بس هذاكر آه، انا والدي توفى واحنا كنا صغيرين معايا حضرتك نعم ف- فكان في فلوس يعني كان طالع في الفلوس يعني في المعاش وكده فوالدتي اشترت بيها حته ارض وبنت عليها هي بفلوسها بقى بعد ابويا ما توفى هي بفلوسها هي بقى وشغلها هي بنت عليها بيه يعني الفلوس اللي خدتوها دي كانت زي مكافأة بعد الوفاة اه هو كان شغال يعني عامل في شركه أيوة يعني أقصد مكافأة حق للميت توزع على الورث اه بتاعت ابويا نعم واخد بال حضرتك فوالدتي اشترت بيها حته ارض وبنتها من دخلها هي اه من فلوسها هي من فلوس شغلها هي أيوة فهي جت فقالت طبعا حضرتك ما- ما ما حدش بيساعد حد وكده واحنا كنا كلنا اطفال اربع بنات وكنا صغيرين معايا حضرتك أنا سامع فهي اللي كانت شغاله وشقيانه علينا وربتنا وعلمتنا وكده وبنت البيت ده أيوة وبعدين إيه اللي حصل اه هي بقى كتبت البيت ده باسمنا احنا الاربع بنات ان معناش ولد آه فهل هي كده يعني في حرمانيه عليها هو الأول أبو أ- والدك لما توفى خدته معاش مش كده وخدتم هي دي خليكي كانت بس معايا مكافأة، آه.
خليكي معايا خدتم مكافأة مم.
المكافأة دي لو عم- لو عوملت معاملة المعاش هتروح للزوجة والبنات بس لكن لو عوملت معاملة الميراث هيخش فيها أخوه فانتوا تاخدوا التلتين وامكوا تاخد التمن والباقي يخش اخوه ده اذا عملت معامله ميراث ناخد بالنا من الحته دي الاول يعني المبلغ اللي اشترينا بيه الارض اذا كان ميراث من الاب هيوزع على الورثة إلا أن يتنازل أحد الورثة عن نصيبه نمرة اتنين بقى أمك الله يبارك فيها بنت لكم بيت من دخلها الخاص بعيد عن قطعة الأرض لا على على حته الارض ذات نفسها ايوه على ق- بس بعيد عن ثمن الارض يعني هي بنت آه، لها آه.
بنت لكم البيت وهي وكتبت كمان البيت مع- مع- مع وكتبت البيت كله باسمكم مع العلم ان هي كمان كملت على حته ال- يا على ست انا حته فهمت الارض انا فهمت اه و... وعملت الكلام ده عشان برضه تحجب اي حد يخش يشارككم اه من من من ايه من اخواتها هي مثلا لو توفيت ايوه اه واخده بالك مم.
هنا بنقول ايه بقى بنقول اذا كانت نية المتصرف في حال الحياة يريد ان يستبعد الوارث فهذه نية فاسدة يعاقب عليها عند الله اما ان كان عنده اموال اخرى كثيرة واراد ان يهب يهب لبعض ابنائه شيئا بالت... ويسوي بينهم فهذا جائز واضح من كلامك يا ام محمد ان ما عندهاش الا هذا البيت مفيش لا مفيش لا تملك غيره.
هي لا معاش بس غيره اه لا تملك غيره مم.
فهنا انا لا احبذ هذا خاصة ان ايه ان الاعمار بيد الله قد اكيد قد يموت احد البنات قد تموت احد البنات قبل الام مم.
فالاعمار بيد الله فالكتابة هذه معنى الام قد تحتاج الام الى شيء من هذا المال واخده بالك مم.
يعني تمرض او نحو هذا فبدل لا ما تقول بس حضرتك هي لاولادها بيطلع لها معاش من شغلها معلش لها معاش ولا- ولها بيت حضرتك لها معاش خلي آه.
اسمعيني بقى لها معاش ولها بيت آه، قد يقال لها لا ده مش بيتك اتفضلي لا واخدة لا بالك؟
لا لا لا حضرتك احنا ربنا هي يا ربتنا ستي يا ستي بالحلال انا انا فربنا فينا بفترض يعني.
انا بفترض الاسوأ مش آه.
كده قد يبقى ما الذي يضطر الانسان ليفعل هذا انه خايف على البنات طب ما البنات ما شاء الله كبروا وجوزوا آه.
وهياخدوا التلتين ده هياخدوا التلتين من التركه وحضرتك ليك التمن المسألة الباقي شيء تافه وبسيط يعني ممكن إذا جينا نظرنا إليه نجد الإخوة هياخدوا حاجة بسيطة فنحن هنا لا نعرض أنفسنا لسخط الله ما لا نعرض ربنا أعطى كل ذي حق حقه طب هي الفلوس فلوس الارض بتاعتنا احنا بتاعت ابويا يا ستي أنا قلت كفاية. لو أنت فهمتي كلامي ما هو أنت بتتكلمي وما بتسمعينيش لو في أنا قلت إذا كان هذا المال بتاع أبوكي خليكي معايا ايوه إذا هو كان لو في لو في اسمعيني ميراث بقى.
يعني لا ده كان قرش بسيط يعني يا أختي الله يكرمك أو أتكلم ولا أسكت لا اصل انا الصوت واطي او مش سامعه طب كويس.
اسمعيني و- بطلي كلام واسمعيني حاضر ده اذا كان المبلغ اللي خدته من ابوك ميراث هيخش فيه اخوات ابوك اه اذا ما كانش ميراث حقكم اعملوا فيه اللي انتوا عايزينه انا قلت الكلام ده في الاول ايوه ايوه أم حضرتك.
واضح ايوه واضح.
كذلك اللي عملته امك مم.
من بناء هي هي اتبرعت لكم عشان تمنع حد يورث فيها من اخواتها
مم.
وهذه نية فاسدة تعرضها لسخط الله عز وجل يعني ايه يعني الانسان ممكن يبقى انسان صالح وتقي ويجور قبل موته في الوصيه ايوه ودي مش وصية ده هي كتبت لأولادها لك- لأنهم بنات انتوا لو كان فيكوا أخ معاكوا أخ ذكر ما كانتش عملت كده عارفة ليه؟
مم.
لأن أيوة.
لأن إخواتها مش هيورثهم ايوه آه.
يبقى إذا القضية استبعاد الإخوة ودي في حد ذاتها إن كانت هي تقصد هذا فده مقصد لابد أن تتوب إلى الله منه لأنه إيه؟ لأنه ربنا قال تلك حدود الله في ايوه الميراث ومن يتعدى حدود الله انت عارفه الحكم ف- آه.
فلا بد هنا ان احنا نتقي الله وانا بقول فتوى ليكي وبقول تعليم لكل من يسمعني ان احنا ينبغي ان احنا نعطي كل ذي حق حقه في الميراث والميراث لا يقع الا بعد وفاة المورث مش في حياته التوريث حال الحياة ده مش توريث ده ده, ده, ده مجرد هروب طبعا من توريث في المستقبل ماشي يا ام محمد ماشي طب طب دلوقتي انا اعرف منين ان كان المال ده اللي هو طلع لابويا في المعاش ده يتورث ولا من الكلام حقنا؟
الكلام ده كانت هي حضرتها تعرفه في لا الاول ده ساعه ما هو جه حضرتك المبلغ كان شغال عامل في سرجه يا ست ساعة ما جه المبلغ كان يعرف هذا لا هو المبلغ ده اللي طلع لنا احنا يعني ما كان برضه خلاص اذا كان طلع لكم انتوا يبقى خلاص بتاعكم اه خلاص وهي ما كانتش معاكم ولا كانت معاكم معانا في كانت تاخد ولا ما تاخدش امكم لا هما د- الفلوس دي طلعت لنا من الشغل بتاعته غير لا.
الفلوس المعاش طلعت للاولاد ولا طلعت للاولاد والزوجه ما اعرفش والله ده حاجه دي ما هو ما اقولش ما اعرفش وامنع ما اعرفش بقول لا ما بت- بتاعتنا بتاعتنا ولا ما اعرفش انت لا، حضرتك أنا بتقولي بقولك ما اعرفش الفلوس دي طلعت من الشغل لينا اه حضرتك بتقولي ما اعرفش طلعت لكم كلكم اه مش ليك انت البن الاربع بنات اه واضح اه يبقى في الحالة دي امك عندها الجواب حاضر امك عندها الجواب كانت طالعه ليكم كلكم وهي معاكم و- وبقيه الورثه ولا كانت طالعه ليكم انتوا بس لا هي اللي هي عندها كفارة الجواب علينا احنا بس الولاد خلاص هي اللي عندها الجواب و- شغل خاص وهنعتبر كلامها مصدق لكن اللي هي عملته بعد كده يحتاج إلى تعديل نسأل الله أن يعفو عنا وعنها أبو فاطمة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ جمال بارك الله فيك ربنا يخليك والله انا اخويا الاصغر آه، عنده 24 سنه تشاجر هو ومراته فالقى عليها يمين الطلاق ثلاث مرات
فين أخوك يا أبو فاطمة أين أخوك اخويا اخويا موجود بس مش معايا دلوقتي حاليا قال لها إيه كنت حاضر أنت اه كنت حاضر الواقعه ساعه الطلاق بالظبط قال لها إيه قال لها انت طالق بالثلاثه طالق أنت بالثلاثة.
طالق بالثلاثة طيب وبعدين وبعدين جينا بعدها آه، قابلنا شيخ المسجد عندنا فقال آه، طبعا يعني ايه قال لنا كلام كتير فطبعا انا ايه برضه قلت اتصل برضه ونص الكلام قال لكم ايه قال لكم طالق ولا مش طالق لا الشيخ بتاع المسجد قال لنا ال- اللي يجوز ده يبقى يمين واحد طالما الساعد غضب وهو نيته احنا سالناه نيتك ايه قال لك انا كنت من في ساعه انفعال وما كنتش داري انا بقول ايه شيخ المسجد قال لكم ده اللي حصل اليمين ده حصل شيخ المسجد يا يا ابو فاطمه شيخ المسجد قال لكم طلاق واحد ولا مش طلاق قال قال كده قال قال ده كده يبقى يمين 10 زي 20 زي 30 طالما الساعد غضب ماشي وهو ما وهو كان ساعد يعني كانوا هم كان الشجار بينهم جامد يعني ايه يمين يا يقصد ايه يمين بشيخ فلما المسجد انا بسال حضرتك عشان نعرف حكم الدين في الموضوع طيب ماشي ماشي يا ابو فاطمه ماشي بارك الله فيك ال- انا قلت في الحلقه اللي فاتت كثير من الناس يخلط بين باب الايمان وباب التصرفات تصرف يعني ايه يعني انا بعمل حاجه انا اصنع شيء قولا او فعلا اسمه تصرف زي ايه اعقد عقد بيع اسمي حلفت ان انا بيع ولا حلفت ان انا اشتري ده يمين ولا عقد اسمه عقد بعت واشتريت وسلمت واستلمت ده تصرف في تصرفات بإرادتي المنفردة أنا أتصرف لوحدي وفي تصرفات بتتم بين شخصين اسمها عقود الطلاق تصرف ولا يمين تصرف طب إيه هي اليمين عشان نفهم اليمين أقول والله ما أنا عامل كذا والله العظيم هعمل كذا ده اسمه شيء عزم على فعل شيء وقسم عليه ده اسمه يمين أو أقول والله حصل والله ما حصلش أقسم على شيء حدث انني انه حدث او لم ي... دي اسمها ايمان باب الايمان غير باب التصرفات وغير باب العقود عقد الزواج ما هوش ما هوش يمين زواج ولا يمين مش عارف ايه عقد الطلاق ان كان الطلاق عقد او تصرف بالاراده المنفرده فهو تصرف ليس يمينا يجي الشيخ بقى يقول ده نعده يمين يمين ليه يا عم الشيخ هو ايه جاب ايه علاقته باليمين اه اصل بعض بقى اولادنا لما صار يحلف بالطلاق بدل ما يحلف بالله فيقول لزوجته عليا الطلاق ما تروحي عليا الطلاق ما تخرجي عليا الطلاق ما انا عامل نقول له انت قلبت الطلاق خليته يمين وهذا في حد ذاته منكر من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت ابو فاطمه بيقول آه، اخويا قال لزوجته انت طالق بالثلاثه فانت طالق ده يمين ولا تصرف بقول لها انت مش مراتي انت بقيتي مطلقه يبقى طلقتها مش بحلف عليها خد بالك زي ما كان بيقول له آه، وليها قال لي زوجتك قلت له قبلت ما كنتش بحلف اتجوزها لا ده تصرف عقد فهنا في فرق كبير لازم ناخد بالنا اللي يقول انت طالق ما فيش ما لا علاقه لها بالايمان ما فيش مش يمين خالص ده اسمه تصرف اسمه طلق مراته لانه استخدم لفظه صريحه منجزه تقع في الوقت في ال- في التو واللحظه وده الاصل في ايقاع الطلاق انه يستخدم اللفظ الصريح واللفظ المنجز بس في ضوابط كان ينبغي ان يعني يحافظ عليها منها انه يطلقها في طهر لم يمسها فيه لا يطلقها في الحيض ولا يطلقها في طهر مسها فيه دي ضوابط ولا يخرجها من بيتها بعد الطلاق دي ضوابط لإحكام الطلاق يبقى هنا التصرف شيء واليمين شيء يا أبو فاطمة أخوك قال لها أنت طالق آه ال- الشيخ بتاعكم اللي سألتوه قال لكم هي مش ثلاثة هي واحدة ماشي أنا أنا أوافقه في هذه الفتوى إن أهل العلم اختلفوا في الطلاق الثلاث إذا وقع في لفظ واحد أو مجلس واحد يقع ثلاثا أم يقع واحدة جمهور أهل العلم جمهور أهل العلم على أنه يقع ثلاثا آه، بعض أهل العلم وهذا هو الذي عليه القانون في مصر وعليه الفتوى الآن قال يقع واحدة فبنقول يقع واحدة أما قضية بقى أصله كان غضبان وما كانش داري باللي بيعمله دي مسألة لها علاقة التصرف يقع أو لا يقع مش نعد واحد ولا نعد ثلاثة الواحد أو الثلاثة ما لهاش علاقة بالغضب وإنما الغضب هيبقى له علاقة كلامه اللي تصرفاته دي تعد عليه ولا لا تعد عليه إذا كان شتم ولا ضرب ولا خبط ولا ولا كان واعي في عقله ولا ما كانش في عقله والقاعدة هنا إيه بقى إن لا طلاق في إغلاق لا طلاق في إغلاق بمعنى إيه بمعنى إن لو الغضب أخرجه عن حدود العقل أو العقل ده قيد بيقيد تصرفات الإنسان ففي غضبه خلاص أصبح لا يدري ماذا يصنع وماذا يفعل هنا نقول في الفتوى لا يقع الطلاق إذا بلغ الغضب مبلغا عظيما يحول بين الشخص وبين إدراك ما يفعل أو ما يقول فلا يقع الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق يا أخوانا أنا بينت المسائل دي مهمة جدا عشان ما نخلطش الأمور مش كل طلاق اسمه يمين ومش كل يمين يبقى يمين طلاق باب الأيمان ده باب عظيم وجليل رب العزة يقول واحفظوا أيمانكم ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت لكن باب التصرفات أبيع اشتري أهب أوصي أكتب أقرأ آكل كل دي أعمال تصرفات أطلق أتزوج ده باب آخر فإذا قال لها أنت طالق ده اسمه طلاق بينهي علاقة الزوجية وبيثبت علاقة جديدة إنها أصبحت مطلقة ومعنى طالق يعني يعني أطلقت من عقال الزواج من قيد الزوجية فناخد بالنا من المعاني ديت لكن كما قلنا في سؤال أبي فاطمة لا لازم يكون الزوج موجود أمام المفتي أو أمام لجنة الفتوى يا حبذا لو كان معه من حضر الوقعة المفتي ينظر في الواقعة بعينها وينظر ويجتهد ويفتي بس بالقواعد اللي أنا قلتها دي ما يخلطش الأبواب في بعضها ما تخلطش الأمور في بعضها امتى ده قلنا يمين طلاق لما واحد بيحلف بالطلاق يحلف انه هيعمل او مش هيعمل او مراته تعمل او ما تعملش ده اسمه ايه اسمه ايمان والايمان لا تجوز بالطلاق وانما لا تجوز الا بالله والله اعلم اخونا احمد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بك يا شيخ جمال بارك الله فيكم بارك الله في اولادك وفي احمد الله يبارك فيك يا اخي وفي جميع العاملين في قناة الرحمة الله بارك على الله فيك رأسهم الشيخ محمد حسان ربنا يبارك فيك والله أرجو نبذة عن بر الوالدين وجاءنا مولود هذا الأسبوع لابني وسماها باسمي أحمد نعم.
فندعو الله والمشاهدين جميعا أن يجعله ذرية صالحة وأن يبارك فيه وتدينا نبذة عن بر الوالدين ومن أنواع البر وإحنا كنا برين بوالدينا والحمد لله والأولاد برين بينا فندعو الله أن يكون جميع المسلمين على هذا النحو الحمد لله بارك الله فيك.
وأشكرك وأشكر قناة الرحمة والعاملين فيها والسلام عليكم ورحمة وعليكم الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته مبارك ع- مبارك على أحمد وربنا ينبته نباتا حسنا ويجعله برا بأبيه وجده وبأمه وجداته آه، ويكون إن شاء الله ولدا صالحا نافعا لأمته آه، طبعا بر الوالدين فريضة بر الوالدين البر أصله الإحسان الصلة العطف إيه؟ و- وهناخد بالنا يا اخوانا ان آه، رب العزة ما امرش ببر ال- الابناء ليه لان رب العزة غرس في قلوب الابناء في غل- في قلوب الاباء والامهات حب الولد فمن غير ما يأمرنا احنا غصب عننا بنحب ولادنا وغصب عننا بنميل الى اولادنا بل ساعات بنميل اليهم ميلا يودينا النار نعصي الله عز وجل بسببهم ولاجلهم فهذا لا يجوز لكن الولد بالنسبة للوالد معلش الو... عشان كده لو لو قلنا للولد مين يورثك ابنك ولا ابوك يقول لا ابني طب وابوك اللي رباك و... يقول لك معلش ابني ابني ربنا لما ورث الوالد ورث الولد قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيكم أقرب لكم نفعا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله فهنا أوصي الولد بالبر لأن البر في قلب الولد ليس غريزة وإنما سيصبح البر تكليف من الله عز وجل للأولاد والولد الصالح ذكرا كان أو أنثى هو الذي يبر أباه وأمه ويعلم أن بر الوالدين بعد توحيد الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فهنا مسألة طبعا نحن لسنا في درس في البر لكن أنا أشير إلى هذا المعنى لكن أخونا أحمد يمكن ذكرنا بأن احنا لابد من خلال القناة نتكلم في هذه المسألة المسألة التي لا ينبغي أن نمل منها تذكير الأبناء بحقوق الآباء دي محتاجة دايما إلى خطب وإلى مواعظ وإلى دروس وإلى محاضرات ولا بأس أيضا في حلقة الفتاوى أن نشير إلى طرف من هذا لأن هذا من الأسباب الموجبة لمرضاة الله عز وجل والموجبة لدخول الجنة وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى معنا اتصال الأخت إيمان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا إيمان انت اتصلت علينا في الأول وقطع آه.
الاتصال اتفضلي يا بنتي
عمو أنا بنتي ما معنى كلمة بعير ما معنى كلمة بعير ماشي يا إيمان في سؤال تاني لا شك بارك الله فيك البعير هو الجمل ويقال ان البعير هو ذك- ذكر الإبل فحل الإبل يقال له بعير الأنثى يقال لها ناقة يبقى الإبل بعران ونوق فالبعير البعير هو الفحل الذكر والناقة هي الأنثى وطبعا أسماء الإبل وهي صغيرة لها في كل سن معين لها اسم من الأسماء يعني الجمل سواء ذكرا كان أو أنثى وهو صغير بيلزق في أمه نقول عليه فصيل قبل كده رضيع بعد كده فصيل فصيل يعني خلاص بدأ يستغنى عن الله بس برضه ما زال قريب من أمه كل دي أسماء العرب عرفوها في تسمية ال- الأشياء وكل شيء وله اسم كل مسمى له اسم فالبعير يا إيمان هو الجمل ها؟ الجمل معروف الجمل الحيوان المعروف سفينة الصحراء هذا والله أعلم أم ملك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حضرتك يا عم الشيخ بارك الله فيكي الله يخليك كنت عايز حضرتك على سؤال لو سمحت اتفضلي احنا حضرتك كنا عاملين مشروع وكنا مدخلين شريك معانا فجه الموض... المشروع ده خسر فاحنا جينا عشان طبعا ندي لل- للشريك فلوسه فطبعا هو كان معانا على ال- على المكسب بس مش عشان الخ- مش عشان الخساره فجينا طبعا لما احنا خسرنا في المشروع وبعنا الحاجه وكده الحاجه ما جابتش فلوس فطبعا الشريك عايز فلوسه فاحنا مش معانا فاحنا قلنا مثلا ان احنا نقدر كام شهر لحد ما نجهز له فلوسه ونديله عليها بنسبه كأن المشروع شغال زي ما احنا كنا بنديله الاول
مم.
معايا يا وهو عم شيخ هو عارف المشروع المشروع خسر ولا مش عارف لا هو عارف ان المشروع دايما بيخسر بس هو مش موافق يعني مثلا طبعا هذا فساد من أوله إلى آخره ايه يا شيخ هذا فساد في أوله وآخره اه ما فيش شريك يكسب وما يخسرش اه لأن المشروع ب... المشروع بطبعه ممكن يكسب وممكن يخسر اه فواحد يقول أنا داخل معاك وشريك بس الشريك أكسب بس شريك في المكسب وفي الخسارة ماليش دعوة هذه ليست شركة اه وإنما هذا ربا بيديكوا ربا حضرتك.
فلوس مديكوا فلوس وبياخد عليها فايدة من الآخر اه واخد بالك دي نمرة واحد اه نمرة اتنين احنا خسرنا اه وأصبح مفيش أرباح اه بل في خسائر صح كده.
عايزين نعالجه ومش قادرين نسد له فلوسه اه اللي المفروض يتحمل فيها جزء من الخسارة اه عايزين نعالج الكلام ده ان احنا نديله فوائد والمشروع ما بيشتغلش هو حضرتك احنا لما قلنا لهم قالوا خلاص ماشي يعني احنا مثلا ايه يا اختي جزء تقولي له او وسيط.
ما تقوليش انا بتكلم في الحكم الشرعي اه اللي انا بقوله ده اسمه حكم شرعي اه اللي انتوا تعملوه انتوا احرار ما هو انتوا اللي انتوا اللي هتسالوا تصرفاتكم هتسالوا عنها وتصرفاته يسال عنها العقد من اساسه عقد فاسد انني اشارك ب... ب... ب... بشرط عدم الخساره بعدم الخساره واخد بالك؟ ده عقد فاسد ما ينفعش الشريك يتحمل في الخساره كما ياخذ من الارباح ده دي القاعده الع... قاعده العدل دي قاعده قاعده الشرع اه واخد بالك لكن انتوا عملتوا بعيد عن هذه القاعدة وبدأت ولما كنتوا بتكسبوا كنتوا بتدوا له نسبة ولما خسرتم وضاح المشروع خالص عايزين تستمروا في إعطاء النسبة عشان واخد عليكم إيصالات أو نحو هذا كل هذا كلام فاسد الحل إيه يا بنتي من الآن إن إحنا نقعد ونقول له يا سيدي فلوسك راحت خسرت فلوسك هتعمل فينا إيه أنت معاك إيصال أو نحو هذا هتؤذينا إحنا كنا شركاء ما كناش مستلفين منك فلوس إحنا كنا شو أنت كنت شريك معانا وكنت بتاخد أرباح هتقول لنا ما أنا كنت شريك في الربح بس مش في الخسارة ما ينفعش لا يجوز يجب أن تتحمل في الخسارة كما استفدت من الأرباح ونقعد ناس صالحين ناس من أهل الخبرة يحكموا في المسألة ويفصلوا بيننا وبينه والله أعلم أم إبراهيم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، لو سمحت حضرتك أنا عندي أخين من والدتي بس فوالدتي لما جه توفى زوجها الأولاني آه، سابت ورثها في ال- لأولادها الاثنين اللي هم من آه، من زوجها الأولاني بعدين تزوجت والدي واشتغلت فعندها في الشغل بيعملوا حاجة زي تأمين على الحياة فكتبتهم باسمي أنا وإخواتي اللي هما شقق
واضح السؤال آه، أم إبراهيم آه، والدتها تزوجت ومات عنها زوجها وعندها بنتين فتنازلت عن نصيبها في الميراث اللي هو التمن للبنتين ثم تزوجت من أبيها وأنجبت آه، أم أم إبراهيم ومجموعة أخرى من الإخوة والأخوات فحبت يعني زي ما أعطت البنتين نصيبها وطبعا هي لما أعطت البنتين نصيبها ما كانش عندها أولاد تانيين عشان نقول سوي ده هي رزقت بالأولاد بعد كده فحبت يعني ت- تعمل حاجة للأولاد الجداد اللي ما ما أعطتهمش نصيبها في الميراث فعملت لهم إيه آه، عائد أو ناتج وثيقة تأمين وبرضو أنا عايز أحط خط اتنين تلاتة تحت وثيقة تأمين على الحياة آه، إن كان في شركة تجارية لا يراعي الضوابط الشرعية فالوثيقة هنا هتكون فيها شبهة الحرام آه، ثم هي جعلت المستحق للوثيقة الأولاد والبنات من الزوج الجديد فقط وليس من الزوج الأول آه، باعتبار ان هم دول المستحقين من الورثة آه، دي قضية تانية إذا كانت وثيقة التأمين بتقول من يستفيد منك أو اكتب من يستفيد منك فالكتابة وثائق وثائق وثائق التأمين لا تراعي الأمور الشرعية بتقول لك شوف اكتب مين اللي يستفيد ومين ما يستفيدش انت حر لأن انت بتعمل حاجة لمصلحة الغير اما موت ياخدوا كذا فهذا في في في وثيقة التأمين عند في قانونهم يجوز لكن هذا شرعا هذا شرعا إن كان هذا ميراثي ورث عني إن كان هذا ميراثي ورث عني يشترك فيه كل أولادي أولادي من الزوج الأول وأولادي من الزوج الثاني ما ينفعش أقول الميراث للأولاد من الزوج الثاني لكن عموما يعني كما قلت إن إن التصرف الأول آه، ونصيحتي ل- للوالدة الكريمة يعني آه، أم السائلة إنها تراجع هذه الوثيقة أولا تراجعها آه، من حيث الحل والحرمة الأمر الثاني آه، إنها لو أرادت أن تجعل هذا آه، لمصلحة هؤلاء تبقى تجعله بعيدا عن الميراث تجعله في إطار الهبة لكي تعدل وتسوي وتعدل بينها وبين بينهم وبين من سبقهم من الولد ونصيحتي لكل امرأة ولكل رجل لا تتصرف في مالك تصرفا يعرضك لسخط الله زي اللي بيروح يسكر بالفلوس هياخد هياخد جزاء عقوبة اللي بيلعب قمار كذلك اللي بيكتب لولاده ويحرم بقية الورثة هي هي شوف حب الولد ممكن يدخلك النار ازاي فهنا لابد ان احنا نتقي الله عز وجل في هذه الامور ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يوفقنا لما يحب ويرضى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفتوى في الدين أمانة يعرفها